الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه وما زال الكلام موصولا حول العوارض الكسبية وما زال الكلام أيضا متصلا حول عارض الجهل وقلنا أن عارض الجهل من العوارض الكسبية ووجه ذلك أن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ثم أمرنا بالعلم والأمر بالعلم معناه إزالة الجهل فإذا قصر الإنسان في طلب العلم فقد سعى لإثبات الجهل عنده وهذا وجه تسمية عارض الجهل من العوارض الكسبية وقفنا عند قولنا قاعدة مهمة كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار فيراد به علم الإدراك وكل علم ذكر في القرآن والسنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول نقولنا قبل ذلك الهداية هدايتان والسمع سمعان والعقل عقلان ووجه ذلك أن الله عز وجل أثبت الهداية ثم نفاها فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي وأثبت العقل ونفاه فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي وكذلك السمع فمن أجل هذا قال العلماء العقل عقلان والهداية هدايتان والإدراك إدراكان والسمع سمعان فهنا بيقعد قاعدة وهي كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من, جنس من الكفار طبعا جنس من الكفار يعني سواء بقى مجوس آه رافضة جهمية آه يهود نصارى بغض النظر عن إيه نوعيته فيراد به علم الإدراك أي إنه أدرك وبإدراكه قامت عليه الحجة وكل علم ذكر في القرآن والسنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول أي أن الله عز وجل أسمعه ووفقه وثبته إلى قبول الحق يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كان لفظه واضحا لا يحتاج إلى تأويل أي أنه إذا دخل الجنة لا يدخل وفي قلبه أثر ذنب من الذنوب التي سماها الشارع وما زال الأثر إلا بسبب توبة أو زال بحسنات ماحية كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أو زال بالشفاعة إلى غير ذلك من المكفرات اكتب في الهامش كده ومكفرات الذنوب عشرة ومكثرات الذنوب عشرة أولها ولا معروف أول حاجة الاستغفار التوبة الحسنات الماحية الحسنات الماحية ابتلاءات الدنيا سكرات الموت عذاب القبر عرصات يوم القيامة دعاء المؤمنين شفاعة الشافعين كم واحدة كده لا عد كويس ماشي يا اخوانا التوبة والاستغفار بعدها ايه قلت انا الحسنات الماحية ابتلاءات الدنيا سكرات الموت عذاب القبر عرصات يوم القيامة دعاء المؤمنين شفاعة الشافعين كم واحدة؟ تسعة ها؟ ما هي بقى شفاعة الشافعين دي يدخل فيها الثلاثة معايا يا اخوانا كده ديت ايه مكفرات الذنوب طيب بعد ذلك صفة من يقيم الحجة صفة من يقيم الحجة قال الواحد العالم العدل المعروف ولا يلزم أن يكون ذا سلطان إلا إذا كان سيترتب على إقامة الحجة استيفاء عقوبة في دار الإسلام طيب اترك هذه وسيأتي تفصيلها بعد قليل صفة إقامة الحجة هي أن تبلغ المكلف على وجه يمكنه به فهمها ولها شرطان أن تصل الحجة إلى المخاطب بلغته وإن احتاج إلى ترجمة قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له يبقى أن تصل الحجة إلى المخاطب بلغته لأن الغرض منها أن يفهم الحجة الأمر الثاني أن تكون الحجة مفصلة مبينة وهذا هو المراد بالبلاغ المبين يقول ابن حزم وصفة قيام الحجة هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها فلا يكون عنده شيء يقاومها معنى ذلك خليكم معايا كده أه وجدت رجلا على معصية أو على بدعة فأردت أن تحتسب عليه وتقيم عليه الحجة فذكرته بالله وبالأدلة الشرعية فبدأ يطرح عليك شبهات وأدلة على عكس ما تقول ففي هذه الحالة الحجة ما قامت إلا إذا طرح الشبهة واخد بالك وأنت رددت عليه ردا مقنعا لكل ذي بصيرة فأصر ده معاند معاند مثال ذلك احتج على جواز الاحتساب على ولاة الأمور وإظهار عوارهم بمطلق حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره فأنت قلت له أن الاحتساب على ولاة الأمور ينبغي أن يكون سرا والخلوة فأتيت له بأدلة معينة كحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله وحديث عياض بن غن من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه وحديث أسامة بن زيد في البخاري لما دخل وكلم عثمان بن عفان فطلب منه القوم أن يكلموه فقال كلمته فيما بيني وبينه سردت له هذه الأدلة وكلام العلماء والإجماعات مع ذلك قال لك لا هو حديث أبي سعيد عمدة الباب ده خلاص ده راجل صاحب هواء صاحب هوى معايا يا اخوانا فهذا نكف عن الكلام وده معاند طيب بناء على ذلك أقيمت عليه الحجة نعم أقيمت عليه الحجة لأن الشبهات التي طرحها لا تستقيم فقد رد العلماء عليه تماما كما يعني يصدع اليوم بكلام عجيب في الإذاعة الرسمية للقرآن الكريم يتكلمون بالبدع الصريحة ويتكلمون ويخالفون الإجماعات ويقولون من الذي قال أن الصلاة في المساجد المقبورة محرمة الجواب الأئمة الأربعة بس واخد بالك يبقى أصبح أنا لما بألقى عليه الحجة وطرق ورد عليه شوية بفند له الشبهات بتاعته واخد بالك فلما أفند الشبهات وما اقتنع وظل ده معاند يا اخوانا وهذا متبع لهواه طيب بعض الأحوال التي لا يعذر فيها بالجهل دعك من قصة زيد بن عمرو وحديث حذيفة سيأتي في حينه بعض الأحوال التي لا يعذر فيها بالجهل الحالة الأولى لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم الحالة الثانية لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يشترك فيه الناس جمهورهم من العلم به في مكان معين في زمان معين بص بقى للنقطة الأولى أخي الفاضل لا عذر للجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم المقيم في دار الإسلام زي مصر دار مسلمة عند أهل السنة أما عند المكفرتية دار مختلطة فمش هنتكلم معاهم لأن هم أحقر وأذل من أن يرد عليه معي خلينا في دار الإسلام اللي هي مصر دار الإسلام قال لك لا عذر لمن كان مقيما في دار الإسلام لأنها انتبه مظنة انتشار العلم يبقى العلماء لما قرروا المسألة ديت وقالوا لا عذر بنوا الحكم على علة وهي إيه مظنة انتشار العلم فإذا نظرنا في بلاد المسلمين وفي مصرنا وغيرها من البقاع نجد أن هذه العلة مفقودة أو تكاد أن تكون مفقودة أين العلم الذي ينشر واضح ولا مش واضح دعك من خطبة الجمعة فهذه ليست في حسابات نشر العلم مطلقا أبدا جمعة دي وعظ من كلمتين يرقق بعضنا قلوب بعض حتى نستقيم بقية الأسبوع على الطاعة لكن بقى تأصيل العلم والدروس واخد بالك ده مش منشور وإن أردت أن تعرف انزل في قرية من القرى تجد أن الجدول المعلق درس الراحة واخد بالك أنت إزاي درس كذا درس كذا درس كذا على مدار الأسبوع طيب الشيخ يقول لك أنا بروح ما بلاقيش حد اجلس ولو بقي معك رجل واحد واحد مع واحد سيزداد الأمر يبقى يا أخوانا الذي نراه والعلم عند الله عز وجل بناء على هذه التقريرات لأهل العلم أن من كان مقيما في بلاد مصر وهي دار إسلام لا يعذر بجهله لا يعذر لأن مظنة انتشار العلم غير موجودة لحظة واحدة معايا مشايخ مظنة انتشار العلم غير, إيه؟ غير موجودة ولكن ليس هذا على العموم يعني مثلا في مناطق معينة فيها العلم منتشر وفيها الإخوة القائمين على الدعوة نشط وينشرون العلم ففي هذه الحالة آه ممكن لا يعذر بالجهل أيضا الأمر الثاني لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يشترك فيه الناس جمهورهم من العلم به في مكان معين في زمان معين المعلوم من الدين بالضرورة أي شيء لا يخفى على مسلم شيء لا يخفى فده بنسميه المعلوم من الدين بالضرورة العلماء قرروا إيه قالوا إن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة طيب هل من ضابط بحيث نقدر نحكم المسألة شوية أصل باختلاف الأزمنة يعني أقول لك مثلا ما كان معلوما من الدين بالضرورة في 1430 ما كان معلوما من الدين بالضرورة في 1420 لما؟ جينا من سنة 1429 وكثفنا نشر العلم واتملت البلد بالعلم ده فأصبح معلوم ده أما كان كده ما كانش في علم خالص أصبح مسألة نشر العلم وعدمه فضفاضة تخضع لأهواء الناس وأرائهم لذلك العلماء قالوا إيه ودايما في إشكالية معينة بتعمل عندك شيء من الإزعاج إيه هو؟ إننا بنتكلم عن الأحكام الشرعية وتطبيقات الحدود والكلام ده بنجد ان الواقع بعيد فبيحصل هنا الصدام زي ايه بالظبط احنا عاوزين نطبق مسألة المعلوم من الدين بالضرورة فنقول مثال لتوضيح هذا الأمر في بلد الحدود تقام والشريعة منصورة وراية أهل السنة خفاق وقع مسلم في ذنب يستوجب الحد الشرعي كويس فالناس شاهدوا وهو يمشي يتطرنح يمينا وشمالا وتقيأ فعلموا أنه نشوان أي سكران فقاموا على طول مسكينه ومودينه لعمدة البلد واخد بالك العم ده صعد الموضوع وصل إلى السلطان السلطان هنا القاضي فجاء السلطان به وقال رأيناك تشرب الخمر قال نعم قال ولما قال هي فيها حاجة ده الواحد بيستريح شوية والجو كان كان برد كان برد ثلج فأنا الشبت دفتني شوية وكنت ساعتين هفوق وأشوف شغل قال له الخمر حرام قال أول مرة أسمع الكلام ده إزاي أنت منين قال أنا من صندوق بسط خلاص اقعد بقى استنى كده اتصل ما هو البلد بقى ايه الرايه مرفوعه فاتصل السلطان او القاضي بمسؤول الدعوه في سندبسط مين الشيخ فلان فلان نعم آه، الدعوه عندكم الحمد لله على خير والدروس قائمه ومفيش اشكالات خالص ولا في منع ولا تفريق اكبر وزي الفل طيب حرمه شرب الخمر عندكم في منطقتكم معلومه من الدين بالضروره ولا خفيه قال لا لا لا ده احنا عملنا عشرين اسبوع ثقافي وكل الدعاء اتوا بتحريم الخمر ووزعنا منشورات واضرار وكله خلاص بدا اصبح ماله ها معلوم من الدين بالضروره يقام عليه الحد انتبه وان كان صادقا وضحت واضحه يا اخوانا مساله معلومه الدين بالضروره دي لازم نفطر الاله جيدا واخد بالك وانا ذكرت لكم مره قصه قبل ذلك ذهبت الى احدى مدارس في بلاد الحجاز لاختبر الطلبه في حفظ القران فكان الطلبة في مرحلة الابتدائية فسألت أحدهم وكان في السنة الثالثة أو الخامسة على ما أذكر فسألته وقلت له اسمعني من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فبدأ الولد يقرأ, يقرأ علي وكان مدرسه الذي يحفظه من بلادنا بلديتنا واخد بالك فالواد غلط فقام الشيخ بقى بانفعاله قال له والنبي يا اخويا قال له شركه يا استاذ واخد بالك اه فديت ايه معلوم من الدول لان الاصول الثلاثه شيخ الاسلام محمد بن عبد تدرس من المرحله الابتدائيه حتى الجامعه فاصبح عندهم حرمه الشرك معلومه من الدين بالضروره واخد بالك وكما سمعنا من شيخنا المبارك العثيمين كان في المطاف في, في, في السعي بالصفا والمروه فوجد رجلا مصريا يحلف بالنبي فالشيخ طبعا شيخ فاحتسب عليه قال له هذا لا يحل لك وذكر له الأدلة فالراجل أعجب بكلام الشيخ وبطلعته البهية قال له والله يا عم الشيخ والنبي ما كنت هحلف بالنبي واخد بالك انت ده فده جاهل معايا مشايخ يبقى الشاهد ودي تعرفها كويس ان المعلوم من الدين بالضروره ملوش قاعده منضبطه نسير عليه بحيث نقول ايه ترك الصلاة معلوم من الدين بالضرورة حرمته بل كفر أقول لك من قال الكلام ده من قال الكلام ده قال ده كتاب بيدرس في الأشخاص وعلى الزراب وشواطئ الترع أن من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار تحت دعوة مسمى الدعوة السلفية فين بقى معلوم من الدين بالضرورة ده خربوا البلاد والعباد وغيروا الأفكار ودعوا إلى الإرجاء يبقى لابد أن يكون عندنا شيء من التؤدة وعدم التعدل واضحة يا أخوانا؟ طيب بعض الأحوال التي يعذر فيها بالجهل يبقى عرفت الحالتين الاثنين ها لا عذر للجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم طب لو احنا تيقنا وغلب على الظن ان العلم مش منتشر يبقى ما عادش ينفع بقى تقول طالما انت مقيم في دار الاسلام والبطاقه الرقم القومي بتقول انت مسلم وقاعد في البلد بقى لك 50 سنه ده ليس مسوغ ان نقول له لا تعذر بالجهل لا لان انتشار العلم ده احنا غلب على ظن انه غير منتشر اضف الى ذلك ايضا قول اهل العلم لانها مظنه انتشار العلم المعني به العلم الصحيح لا علم المبتدعه ولا علم أهل الأهواء بل العلم الشرعي الصحيح علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة واضحة يا إخوانا الجزئية دي طيب بعض الأحوال التي يعذر فيها بالجهل من أسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول إليه كالنجاشي من أسلم في دار الحرب يعني واحد في مثلا في في البرازيل او في استراليا دخل سمع خطبه لواحد داعيه فانبهر وايه واسلم قال له اسلم قال له انت الشهادتين وخش خد لك دش وتعالى صلي معانا ماشي الراجل اللي سمع الخطبه ده سابه ورجع على بلده فالراجل ما عادش يعرف الا ايه الا ان هو يغتسل ويتوضا ويصلي بس غير كده ما يعرفش حاجه خالص طب يا اخوانا تعال قال لك اطلع مثلا على بلاد الحجاز او اطلع بلاد كذا اروح ازاي ما اقدرش اخرج يبقى هذا اسلم فين ها في دار الحرب كويس يا اخوانا ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول اليه ولكن مساله العجز هنا تطبق على الاعيان يعني ليست على العموم لا بنشوفه طب انت مثلا كنت يهودي او نصراني وعندك معلومات عن دينك ان فيه نبي اخر الزمان وانت مامور باتباعه وعلمت ما رحتش ليه قال والله صراحه مش فاضي واعمالي ومش اعمالي ففي الحاله ديت بتبقى المساله مساله عينيه هل يا ترى هو متمكن ولا لا كما سياتي كلام شيخ الاسلام الان الحاله الثانيه حديث العهد بالاسلام حديث العهد ايه بالاسلام يعني لسه في قاعد في مقيم في بلاد اسلاميه اه ولكنه كان من عبده الشيطان واخد بالك واراد ان يقول لك خلاص بقى كفايه بقى عربده وتعالى نفوق بقى ونرجع للاسلام فاسلم وشهد شهاده الحق و... وتاب الى الله عز وجل واناب ولكنه بعد ما حدث بيومين ثلاث وقع في محظور واصلا ما اتعلمش خالص يبقى حديث عهد باسلام وهنا ايه حادثه ذات انواط ذكرنا الحديث قبل ذلك مش كده طيب الحالة الثالثة من نشأ ببادية أو مكان بعيد منقطعا عن الناس ولكن هنا لابد أن نلاحظ ما الذي حمله على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا قال ومن سكن البادية جفا ووقت عزلة الناس يا اخوانا وأن يكون عنده غنم يعني يتبعها في في في أعالي الجبال الوقت لسه ما وصلش عشان تكونوا فاهمين يعني يعني وقت العزلة وملوش دعوه بحد ويروح بقى يشوف له نعجه ويطلع في الجبل في هناك في مطروح ولا في كده الكلام ده لم يحدث إلى الآن صح احنا في زمن فتنة وأمور مزرية للغاية ولكن كل ان هو يصل إلى مرحلة العزلة لا ولكن هذا نشأ ببادية أو مكان بعيد منقطع عن الناس ما الذي حمله على ذلك هو ولد في هذه البادية واخد بالك وعنده غنم لا يستطيع أن يتركها وجهل شيئا من أمور الشرع يعذر بجهل الحالة الرابعة ها؟ من سكن الب... من دخل على السلطان افتتن ومن اتبع الصيد غفل ومن سكن البادية جفا وسيأتي في اللقاء القادم في شرح حديث ما ذئبان جائعا ماشي يا مشايخ في المسائل الخفية التي يخفى علمها على كثير من المسلمين يعذر بالجهل زي اللي اتكلمنا النهاردة إثبات الحد لله عز وجل دي مسألة مش سهلة فممكن تخفى على كثير من الناس ودي طبعا أيضا في كثير من مسائل الشريعة تخفى على كثير من الناس يبقى مسألة خفية تحتاج إلى طول بحث وعمق والراجل طبعا ما, ما استطاع أن يصل يبقى يعذر بالجهل الحالة الخامسة نظرة العلم في مكان ما نظرة العلم في مكان ما نظرة العلم في مكان ما دي بقى طبقا للواقع واخد بالك يعني عندنا مثلا بلد زي بلدنا فيها 14 مسجد تقريبا لا يقام فيها درس إلا الدرس بتاع يوم الجمعة واخد بالك بلد طويلة عن خطبة الجمعة وطبعا وعظ وطول الأسبوع ما فيش ولا درس إلا درس الجمعة اللي بقوم أنا يوم الجمعة وبقية المساجد تشكو إلى الله عز وجل وكذلك تجد مثلا في البلد الفلانية أقصى بلد من البلاد في المنطقة اللي حوالينا أن يكون فيها مسجد لإخواننا أهل السنة يقومون على إلقاء الدروس أما بقية المساجد ما فيش فإلى الله عز وجل المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل دي يا إخواننا حالات يعذر فيها بالجهل وخد بالك هذه الحالات لا دخل لنا فيها بمعنى إيه إن وقعت ووجدنا الذي يجهل لزاما علينا أن نعذره يعني مش مش على كيفك تقول لا آه، وانا مالي ما نظره العلم انا داخل لا ده ده واقع فرض عليك يبقى الحاله الاولى من اسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول حديث العهد بالاسلام من نشا بباديه او مكان بعيد منقطعا عن الناس في المسائل الخفيه التي يخفى علمها على كثير من المسلمين نظره العلم في مكان ما بعد ذلك كلام شيخ الإسلام في, المت... في المتمكن في طلب العلم ركز بقى في الكلام اللي جاي ده المتمكن في طلب العلم احنا قلنا ايه خلاصة الكلام في العذر بالجهل أن الجهل عذرا إن لم يكن من سعي المكلف ومن كسبه مش ده اللي احنا اتفقنا عليه يعني هو جاهل بس غصب عنه جاهل سعى في الطلب ولكنه لم يتعلم سعى في الطلب ولم يتمكن من الطلب لأمر خارج عن إرادته يبقى لابد عاوزين نشوف بقى مسألة المتمكن في طلب العلم كلمة. اه ما أنا- ما انا سبتها انا اصلا مشكله عليا الامر سبتها طب الله يبارك لكم يا مشايخ آه، معلش احنا هنعمل ايه ما حدش بيختار قرايبه ال- المذكره فيها خلل المذكره فيها خلل وهي ديت بتاعتك مش كده لحظه واحده بس يبقى الت- الت- الت- التدبيس اصلا التدبيس هو اللي غلط التدبيس خطأ يا اخوانا عندكم ماشي التدبيس خطأ مظبوط كده لا التدبيس اه التدبيس خطأ اقطعوا بقى صفحة 11 و...
عند الإخوة واخر وش وظهر ما ينفعش يقطعوا. عند, عند, عند الاخوه كمان وش لا عندكم انتوا. مع الشيخ التدبيس غلط عندكم انتوا التسوير غلط
ماشي يا ابراهيم انت وسمير حاضر هعرفكم حاضر حاضر حاضر حاضر ماشي خلاص طب طالب ولا تحت ولا تحت ولا فوق تلبس ولا فوق الله المستعان معلش معلش خلاص ماشي يبقى انا هبدا انا فين بقى دلوقتي ضابط كامل الحجه الرسالي نمره 10 وهتيجي بعدها القصه دي اللي في الصفحه عادي الترتيب ده مظبوط هتيجي بقى القصه دي يبقى حضرتك انت خلصت دول هتخش على كلام شيخ الاسلام على طول. يعني حضرتك تبدا ضابط كامل الحجه الرسالي
ماشي عشان نتكلم على أحكام.
طيب آه، نرجع انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم ده طبعا خطا غير مقصود ورحمه الله واسعه اخواتنا النساء ينتبهن لهذا الامر آه، ضابط قيام الحده الرساليه على المخاطب بها والمكلف والمكلف المخاطب بالحده فان عذره ينقطع مش كده برضه ملقتوها ولا لا طيب تاني صفحة تسعة لا صفحة تسعة تاني صفة إقامة الحجة هي أن تبلغ المكلف على وجه يمكنه بها فهمها ولها شرطان أن تصل الحجة إلى المخاطب بلغته وإن احتاج إلى ترجمة قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أن تكون الحجة مفصلة مبينة وهذا هو المراد بالبلاغ قال ابن حزم وصفة قيام الحجة هي أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها إلا أنا اتكلمت عن إيه؟ عن الشبهات بعدها إيه بقى؟ ضابط قيام الحجة الرسالية على المخاطب بها والمكلف ها؟ ضابط قيام الحجة الرسالية على المخاطب بها والمكلف لقيتوها عندكم النساء فوق عشان ما يتلخبطوش ضابط العنوان اهو ضابط قيام الحجة الرسالية على المخاطب بها والمكلف كل وصلته ماشي صفحة 10 والمكلف المخاطب بالحجة فإن عذره انتبهوا ينقطع وتعتبر الحجة قائمة عليه بمجرد تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه ركزوا بقى تاني والمكلف المخاطب بالحجة عذره ينقطع وتعتبر الحجة قائمة عليه بمجرد إيه؟ تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه فاكرين عدم بلوغ الحجة الحكمي والحقيقي فاكرينها ولا نسيتوها فاكرينها طيب هنا احنا بنقول ايه الراجل المكلف والمخاطب ده عذره ينقطع اي لا يعذر بالجهل بمجرد تمكنه من طلب الإيه؟ الحجة يعني تمكن من طلب العلم ولكنه ما طلب طيب يعني ايه معنى تمكن ولم يطلب وهل من فترة زمنية نعطيها إياه بحيث هو يتسنى له في طلب العلم طب هو وهو بيطلب العلم وهو بيطلب العلم هو العلم كتير عمال يطلب يطلب يطلب اثناء الطلب وقع في محظور شرعي يجهله انتوا معايا يعني هو بدا يتعلم قال لك يا عم خلاص انا بلغت الحلم وعلموني بقى فعمالين نعلم فيه قلنا بدأ- بدانا في العقيده وعمالين نبدا له في العقيده الواد عمال يشرب خمره واحنا ما نعرفش واخد بالك او عمال يصاحب النسوان واحنا ما نعرفش هو ما يعرفش ان هو غلط لان احنا لسه بنعلمه يبقى في الحاله ديت هو يا اخوانا ايه تمكن من طلب العلم ويطلبه ولكن اثناء الطلب وقع في محظور شرعي معذور فيه بجهل لانه يستحيل عقلا ان يطلب المكلف العلم كله في وقت واحد ممكن ولا لا ممكن ولا مش ممكن يستحيل عشان كده الدورات يقول لك الفقه في ثلاث ايام العقيده في يومين اثنين الكلام ده ما ينفعش ابدا ده هيبقى فيه شيء من عدم اتقان العلم ومش كده وبس ده بيعطي للطالب كثيرا من العجب وممكن يتعدل ويخطئ في فهم مسألة من العزيز أن تصوبها له طلب العلم يا اخوانا له أصول وبيحتاج إلى وقت طب والعمل أنا عاوز أحر- أحصل أنا خايف لموت قال لا، ما تموت مع السلامة حسبك أنك على الطريق المستقيم صح ولا لا يعني هب دلوقتي احنا ما أحطنا بالعلوم شيء إن- نهار ما نقول احنا احنا خدنا ممكن مثلا ايه لا ما ما, ما لاقيش نسبه توفي كله هي بالسالب فهب ان الله عز وجل اتتنا منيتنا ونحن على هذه الحال والله يا رب اعذارا إلى- اليك نسعى في الطلب وكنا عندنا نيه ان شاء الله صادقه أن نطلب العلم، ولكن المنيه اتتنا خلاص انتهى الامر على ذلك يبقى مسألة التمكن من طلب العلم يتمكن ديت ايه حتى نحكمها هو بدأ يطلب العلم وأثناء الطلب عمل ايه وقع في محظور وهو يجهله يعذر واضحة يا اخوانا ديت واضحة ولا مش واضحة نشوف والمكلف المخاطب بالحجة فإن عذره ينقطع وتعتبر الحجة قائمة عليه بمجرد تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه كلمة بقى تمكنه من طلبها دي عاوزة شرح وتفصيل عشان نحط لها ضابط ما هو ضابط التمكن طب الأدلة على ذلك جميع الأدلة التي تدل على وجوب العلم قبل القول والعمل جميع الأدلة التي تدل على وجوب العلم قبل القول والعمل طبعا بواب الإمام البخاري باب ال- العلم قبل القول والعمل يبقى لازم أتعلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم إلى غير ذلك من الإيه؟ من النصوص طيب بعد ذلك صفة المتمكن من طلب العلم ركزوا يا أخوانا في الكلام اللي جاي صفة المتمكن من طلب العلم والمتمكن له شرطان من جهة المكلف سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل, أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه وفهم الخطاب يشترط له سلامة العقل والسمع واخد بالك سلامة الإيه؟ العقل والسمع يبقى سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه إيه معنى الخطاب هنا؟ اللي هو النص الشرعي اللي هو العلم الشرعي يصل إليه ويفهمه طيب آلات الفهم السماع والعقل ها؟ السمع والعقل البصر لأ واخدين بالكم واخدين بالكم يا اخوانا البصر لا مش شرط لان ممكن يكون عنده بصر ولا يستطيع القراءه والكتاب يبقى السمع هو الاصل طيب لو ان السمع عنده ولم يجد من يسمعه ها ليس متمكن من طلب العلم واضحه يا اخوانا ديت طيب والوصول للخطاب يشترط له القدره على الوصول اليه بالسفر وغيره فإذا فقد السمع أو العقل أو عجز عن الوصول للخطاب فهو غير متمكن من العلم أعيد تاني أعيد تاني صفة المتمكن من طلب العلم له شرطان من جهة المكلف اللي هو الشخص اللي عاوزينه يتعلم سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه يصل إلى الخطاب أي إلى من يتكلم اللي هم العلماء واخد بالك ما قدرش يوصل ليه المسافة بعيدة ومعهوش فلوس يركب مواصلات مثلا يعني طيب ما قدرش يوصل ليه بيته لازق في الجامع ولكنه بيكسل هذا عذر آه ليس بعذر إلا بقى إيه لو هو جنب الجامع والدرس بيقام والناس اتصلوا به من كل حدب وسط اوعى تروح دول مداخله هيخربوا بيتك هيخليك تكفر الدنيا بحالها ما هو ده الشائع دلوقتي والمنشورات بتوزع عن المداخل احنا بنقول اهوت وليعلم الجميع من وجد في نفسه اهليه للكلام او نوعا من انواع الذكوره فلياتي لنقاشنا فاكتر من كده حاجة اللي يلاقي نفسه عنده أهلية للكلام ويصف القوم المتمسكون بالكتاب والسنة بفهم السلف بأنهم مداخلة وفيه نفس ينبض ولسان ينطق وعقيرة ترفع ويرى أنه, أنه ذكرا فليأتين واخدين بالكم يا أخوانا لأن فعلا الأمور وصلت إلى حد لا يحتمل طيب يقول شرط التمكن أن يكون لا والوصول إلى الخطاب وفهم الخطاب يشترط سلامة العقل والسمع طب والوصول للخطاب يشترط له القدرة على الوصول إليه بالسفر وغيره فإذا فقد السمع أو العقل أو عجز عن الوصول للخطاب فهو غير متمكن في إيه من العلم أسأل سؤال بسرعة كده يبقى بناء على موضوع صفة المتمكن الكلام ده قاعدة عامة ولا كل شخص بعينه ها أحسنتم ركز شوية كل شخص بعينه يبقى شوف الشخص ده سمعك سليم ايه والحمد لله وعقلك زي الفل ماليش نظير معاك فلوس وتلف معايا يبقى انت متمكن يبقى ما اقدرش اعمم ايه انا بقول اهو انا دي قواعد عامه ولكن عند الاسقاط كل شخص بتختلف واضحه يا اخوانا طيب من جهه العلم الشرعي بقى من جهة العلم الشرعي شرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرا موجودا يمكن للمكلف الوصول إليه وإذا لم يتحقق له التمكن فهذا ممن لم تصله الحجة الرسالية في الدنيا وهو من الذين يمتحنون يوم القيامه يبقى شرط التمكن أن يكون العلم إيه؟ متيسر واخد بالك متيسر لذلك إحنا إيه؟ بنعيب كل العيب ونعتب كل العتب على من ينشئ معهدا دعويا ويشترط فيه شروطا غير شرعية طب ما هي الشروط الشرعية لا يتقدم إلينا إلا المسلمون بس وخلاص بقى اقول له حافظ ربع القرآن مش حافظ يحفظ ما بيقدرش طب يدفع خمسين جنيه مش لاقيهم ده الولية واخدها الفلوس أول بأول واخد بالك انت ازاي طيب لا ما ينفعش ابدا واخد بالك لان اصلا غرضي غرضي في معهد اعداد الدعاء او الدوره انشر العلم اما مساله الشهاده والتزكيه مش سكتنا دور بقى على حد تاني بيدي ورق ويختمه وروح عنده واخد بالك اما دي مش طريقتنا مطلقا ابدا لان انا عاوز انشر العلم لان احنا بننشر العلم ونتعلم ونعلم على قدر الاستطاعه نبتغي مرضات الله ويوم القيامه مش هتقدم التزكيه من ضمن سجل الحسنات ده هي اصلا هت ايه هتضيع منك لانها احتمال تكون مزوره واخد بالك فما تشغلش بالك بالقضيه دي مطلقا ابدا انتوا معايا يا اخوانا الله يبارك فيكم انتبهوا لان بيعز عليا قوي ان يعلن دوره لقراءه كتاب كذا كذا واعطاء اجازات بعد القراءه الكل يجري واخد بالك وشفت يا شيخ تزكيه اقول له يا ابني التزكيه ديت بالظبط دكتور كشف عليك قال 100% خرجت طبيت ساكت جات لك سكته قلبيه وسكته دماغيه هي نفس الت... انا بعتبرها كده بالظبط واخد بالك تزكيه شهاده وقتيه فقط اه انت جلست والشيخ اسمعك سنن ابي داود ماشي وبعدين اثرت فيك ابدا ده مجرد سماع انت ما كنت تسمعها من اي حد معايا يا اخوانا الله يبارك لكم خدوا بالكم وانتبهوا كويس لا يكن كل همك مساله الاجازات والكلام ده وهذا ليس تقليلا من شانها ولكن لابد ان نتربى على معالي الامور يقول من جهة العلم الشرعي شرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرا موجودا يمكن, يمكن للمكلف الوصول إليه وإذا لم يتحقق له التمكن فهذا ممن لم تصله الحجة الرسالية في الدنيا وهو من, من الذين يمتحنون يوم القيامة يبقى العلم مش موجود وخد بالك ده في جزئية تانية من الممكن أن يكون العلم الشرعي موجود ولكنه علم ملبس ومضلل واخد بالك اه العلم موجود والدروس م م م م منشوره ومعهد العالي لاعداد الدعاء بالسيد الاحمد البدوي واخد بالك المعهد العالي لاعداد الدعاء بدار فلان الصوفيه قال لا علم بس ضلال كله يبقى في هذه الحاله العلم هذا ايه غير ايه غير موجود وفي هذه الحاله المكلف ماله معذور بس يمتحن ايه يوم القيامه مع انه الات الادراك موجوده والتمكن للوصول الخطاب ايه موجود واخد بالك ففي هذه الحاله ايه يعذر فضل قد ايه دقيقتين اتنين بعد ذلك احوال المتمكن من طلب العلم اه متمكن من طلب العلم يعني ايه هو الذي تحقق له التمكن من طلب العلم لسلامة سمعه وعقله وقدرته على الوصول للعلم والعلم موجود ركزوا في الكلام ده صفة المتمكن في طلب العلم واخد بالك يعني ايه عقله سليم وسمعه سليم وعنده عربية وفلوس والعلماء كثر أي أهل السنة كثرهم الله عز وجل الراجل ده بقى أحواله إيه نقف عندها ونكملها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم وجزاكم الله خيرا دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه وما زال الكلام موصولا حول العوارض الكسبية وما زال الكلام أيضا متصلا حول عارض الجهل وقلنا أن عارض الجهل من العوارض الكسبية ووجه ذلك أن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ثم أمرنا بالعلم والأمر بالعلم معناه إزالة الجهل فإذا قصر الإنسان في طلب العلم فقد سعى لإثبات الجهل عنده وهذا وجه تسمية عارض الجهل من العوارض الكسبية وقفنا عند قولنا قاعدة مهمة كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار فيراد به علم الإدراك وكل علم ذكر في القرآن والسنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول نقولنا قبل ذلك الهداية هدايتان والسمع سمعان والعقل عقلان ووجه ذلك أن الله عز وجل أثبت الهداية ثم نفاها فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي وأثبت العقل ونفاه فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي وكذلك السمع فمن أجل هذا قال العلماء العقل عقلان والهداية هدايتان والإدراك إدراكان والسمع سمعان فهنا بيقعد قاعدة وهي كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من, جنس من الكفار طبعا جنس من الكفار يعني سواء بقى مجوس آه رافضة جهمية آه يهود نصارى بغض النظر عن إيه نوعيته فيراد به علم الإدراك أي إنه أدرك وبإدراكه قامت عليه الحجة وكل علم ذكر في القرآن والسنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول أي أن الله عز وجل أسمعه ووفقه وثبته إلى قبول الحق يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كان لفظه واضحا لا يحتاج إلى تأويل أي أنه إذا دخل الجنة لا يدخل وفي قلبه أثر ذنب من الذنوب التي سماها الشارع وما زال الأثر إلا بسبب توبة أو زال بحسنات ماحية كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أو زال بالشفاعة إلى غير ذلك من المكفرات اكتب في الهامش كده ومكفرات الذنوب عشرة ومكفرات الذنوب عشرة أولها ولا معروف أول حاجة الاستغفار التوبة الحسنات الماحية الحسنات الماحية ابتلاءات الدنيا سكرات الموت عذاب القبر عرصات يوم القيامة دعاء المؤمنين شفاعة الشافعين كم واحدة كده لا عد كويس ماشي يا اخوانا التوبة والاستغفار بعدها ايه قلت انا الحسنات الماحية ابتلاءات الدنيا سكرات الموت عذاب القبر عرصات يوم القيامة دعاء المؤمنين شفاعة الشافعين كم واحدة تسعة ها ما هي بقى شفاعة الشافعين يدخل فيها الثلاثة معايا يا اخوانا كده ديت ايه مكفرات الذنوب طيب بعد ذلك صفة من يقيم الحجة صفة من يقيم الحجة قال الواحد العالم العدل المعروف ولا يلزم أن يكون ذا سلطان إلا إذا كان سيترتب على إقامة الحجة استفاء عقوبة في دار الإسلام طيب اترك هذه وسيأتي تفصيلها بعد قليل صفة إقامة الحجة هي أن تبلغ المكلف على وجه يمكنه به فهمها ولها شرطان أن تصل الحجة إلى المخاطب بلغته وإن احتاج إلى ترجمة قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له يبقى أن تصل الحجة إلى المخاطب بلغته لأن الغرض منها أن يفهم الحجة الأمر الثاني أن تكون الحجة مفصلة مبينة وهذا هو المراد بالبلاغ المبين يقول ابن حزم وصفة قيام الحجة هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها فلا يكون عنده شيء يقاومها معنى ذلك خليكم معايا كده أه وجدت رجلا على معصية أو على بدعة فأردت أن تحتسب عليه وتقيم عليه الحجة فذكرته بالله وبالأدلة الشرعية فبدأ يطرح عليك شبهات وأدلة على عكس ما تقول ففي هذه الحالة الحجة ما قامت إلا إذا طرح الشبهة واخد بالك وأنت رددت عليه ردا مقنعا لكل ذي بصيرة فأصر ده معاند معاند مثال ذلك احتج على جواز الاحتساب على ولاة الأمور وإظهار عوارهم بمطلق حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره فأنت قلت له أن الاحتساب على ولاة الأمور ينبغي أن يكون سرا والخلوة فأتيت له بأدلة معينة كحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث آه من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله وحديث عياض بن غن من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه وحديث أسامة بن زيد في البخاري لما دخل وكلم عثمان بن عفان فطلب منه القوم أن يكلموه فقال كلمته فيما بيني وبينه سردت له هذه الأدلة وكلام العلماء والإجماعات مع ذلك قال لك لا هو حديث أبي سعيد عمدة الباب ده خلاص ده راجل صاحب هواء صاحب هوى معايا يا اخوانا فهذا نكف عن الكلام وده معاند طيب بناء على ذلك أقيمت عليه الحجة نعم أقيمت عليه الحجة لأن الشبهات التي طرحها لا تستقيم فقد رد العلماء عليه تماما كما يعني يصدع اليوم بكلام عجيب في الإذاعة الرسمية للقرآن الكريم يتكلمون بالبدع الصريحة ويتكلمون ويخالفون الإجماعات ويقولون من الذي قال أن الصلاة في المساجد المقبورة محرمة الجواب الأئمة الأربعة بس واخد بالك يبقى أصبح أنا لما بألقى عليه الحجة وطرق ورد عليه شوية بفند له الشبهات بتاعته واخد بالك فلما أفند الشبهات وما اقتنع وظل ده معاند يا اخوانا وهذا متبع لهواه طيب بعض الأحوال التي لا يعذر فيها بالجهل دعك من قصة زيد بن عمرو وحديث حذيفة سيأتي في حينه بعض الأحوال التي لا يعذر فيها بالجهل الحالة الأولى لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم الحالة الثانية لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضروره وهو ما يشترك فيه الناس جمهورهم من العلم به في مكان معين في زمان معين بص بقى للنقطة الأولى أخي الفاضل لا عذر للجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم المقيم في دار الإسلام زي مصر دار مسلمة عند أهل السنة أما عند المكفرتية دار مختلطة فمش هنتكلم معاهم لأن هم أحقر وأذل من أن يرد عليه معي خلينا في دار الإسلام اللي هي مصر دار الإسلام قال لك لا عذر لمن كان مقيما في دار الإسلام لأنها انتبه مظنة انتشار العلم يبقى العلماء لما قرروا المسألة ديت وقالوا لا عذر بنوا الحكم على علة وهي إيه مظنة انتشار العلم فإذا نظرنا في بلاد المسلمين وفي مصرنا وغيرها من البقاع نجد أن هذه العلة مفقودة أو تكاد أن تكون مفقودة أين العلم الذي ينشر واضح ولا مش واضح دعك من خطبة الجمعة فهذه ليست في حسابات نشر العلم مطلقا أبدا جمعة دي وعظ من كلمتين يرقق بعضنا قلوب بعض حتى نستقيم بقية الأسبوع على الطاعة لكن بقى تأصيل العلم والدروس واخد بالك ده مش منشور وإن أردت أن تعرف انزل في قرية من القرى تجد أن الجدول المعلق درس الراحة واخد بالك أنت إزاي درس كذا درس كذا درس كذا على مدار الأسبوع طيب الشيخ يقول لك أنا بروح ما بلاقيش حد اجلس ولو بقي معك رجل واحد واحد مع واحد سيزداد الأمر يبقى يا أخوانا الذي نراه والعلم عند الله عز وجل بناء على هذه التقريرات لأهل العلم أن من كان مقيما في بلاد مصر وهي دار إسلام لا يعذر بجهله لا يعذر لأن مظنة انتشار العلم غير موجودة لحظة واحدة معايا مشايخ مظنة انتشار العلم غير, إيه؟ غير موجودة ولكن ليس هذا على العموم يعني مثلا في مناطق معينة فيها العلم منتشر وفيها الإخوة القائمين على الدعوة نشط وينشرون العلم ففي هذه الحالة آه ممكن لا يعذر بالجهل أيضا الأمر الثاني لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يشترك فيه الناس جمهورهم من العلم به في مكان معين في زمان معين المعلوم من الدين بالضرورة أي شيء لا يخفى على مسلم شيء لا يخفى فده بنسميه المعلوم من الدين بالضرورة العلماء قرروا إيه قالوا ان المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة طيب هل من ضابط بحيث نقدر نحكي بالمسألة شوية أصل باختلاف الأزمنة يعني أقول لك مثلا ما كان معلوما من الدين بالضرورة في 1430 ما كان معلوما من الدين بالضرورة في 1420 لما؟ جينا من سنة 1429 وكثفنا نشر العلم واتملت البلد بالعلم ده فأصبح معلومة ده أما كان كده ما كانش في علم خالص أصبح مسألة نشر العلم وعدمه فضفاضة تخضع لأهواء الناس وأرائهم لذلك العلماء قالوا إيه ودايما في إشكالية معينة بتعمل عندك شيء من الإزعاج إيه هو؟ إننا بنتكلم عن الأحكام الشرعية وتطبيقات الحدود والكلام ده بنجد ان الواقع بعيد فبيحصل هنا الصدام زي ايه بالظبط احنا عاوزين نطبق مسألة المعلوم من الدين بالضرورة فنقول مثال لتوضيح هذا الأمر في بلد الحدود تقام والشريعة منصورة وراية أهل السنة خفاق وقع مسلم في ذنب يستوجب الحد الشرعي كويس فالناس شاهدوا وهو يمشي يتطرنح يمينا وشمالا وتقيأ فعلموا أنه نشوان أي سكران فقاموا على طول مسكينه ومودينه لإيه؟ لعمدة البلد واخد بالك العمدة صعد الموضوع وصل إلى السلطان السلطان هنا القاضي فجاء السلطان به وقال رأيناك تشرب الخمر قال نعم قال ولما قال هي فيها حاجة ده الواحد بيستريح شوية والجو كان كان برد كان برد ثلج فأنا الشمس دفتني شوية وكنت ساعتين هفوق وأشوف شغل قال له الخمر حرام قال أول مرة أسمع الكلام ده إزاي أنت منين أنا من سندباست خلاص اقعد بقى استنى كده اتصل ما هو البلد بقى ايه الرايه مرفوعه فاتصل السلطان أو القاضي بمسؤول الدعوة في صندبسط مين الشيخ فلان فلان نعم الدعوة عندكم الحمد لله على خير والدروس قائمة ومفيش إشكالات خالص ولا في منع ولا تفريق أكبر وزي الفل طيب حرمة شرب الخمر عندكم في منطقتكم معلومة من الدين بالضرورة ولا خفية قال لا لا لا ده احنا عملنا عشرين أسبوع ثقافي وكل الدعاء أتوا بتحريم الخمر ووزعنا منشورات وأضرار وكله خلاص بدأ أصبح ماله ها معلومة الدين بالضرورة يقام عليه الحد انتبه وإن كان صادقا وضحت واضحه يا اخوانا مساله معلومه الدين بالضروره دي لازم نفطر الاله جيدا واخد بالك وانا ذكرت لكم مره قصه قبل ذلك ذهبت الى احدى مدارس في بلاد الحجاز لاختبر الطلبه في حفظ القران فكان الطلبه في مرحله الابتدائيه فسالت احدهم وكان في السنه الثالثه او الخامسه على ما اذكر فسألته وقلت له اسمعني من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فبدأ الولد يقرأ, يقرأ علي وكان مدرسه الذي يحفظه من بلادنا بلديتنا واخد بالك فالواد غلط فقام الشيخ بقى بانفعاله قال له والنبي يا اخويا قال له شرك يا استاذ واخد بالك اه فديت ايه معلوم من الدول لان الاصول الثلاثه شيخ الاسلام محمد بن عبد تدرس من المرحله الابتدائيه حتى الجامعه فاصبح عندهم حرمه الشرك معلومه من الدين بالضروره واخد بالك وكما سمعنا من شيخنا المبارك العثيمين كان في المطاف في, في, في السعي والصوم والمرء فوجد رجلا مصريا يحلف بالنبي فالشيخ طبعا شيخ فاحتسب عليه قال له هذا لا يحل لك وذكر له الادله فالراجل اعجب بكلام الشيخ وبطلعته البهيه قال له والله يا عم الشيخ والنبي ما كنت هحلف بالنبي واخد بالك انت ده فده جهل معايا مشايخ يبقى الشاهد ودي تعرفها كويس ان المعلوم من الدين بالضروره ملوش قاعده منضبطه نسير عليه بحيث نقول ايه ترك الصلاه معلوم من الدين بالضروره حرمته بل كفره اقول لك مين قال الكلام ده مين قال الكلام ده قال ده كتاب بيدرس في الاشخاص وعلى الزراب وشواطئ الترع ان من ترك عمل الجوارح بالكليه لا يخلد في النار تحت دعوه مسمى الدعوه السلفيه فين بقى معلوم من الدين بالضروره ده خربوا البلاد والعباد وغيروا الافكار ودعوا الى الارجاء يبقى لابد أن يكون عندنا شيء من التؤدة وعدم التعدل واضحة يا إخوانا؟ طيب بعض الأحوال التي يعذر فيها بالجهل يبقى عرفت الحالتين الاثنين ها لا عذر للجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم طب لو احنا تيقنا وغلب على الظن ان العلم مش منتشر يبقى ما عادش ينفع بقى تقول طالما انت مقيم في دار الاسلام والبطاقه الرقم القومي بتقول انت مسلم وقاعد في البلد بقى لك 50 سنه ده ليس مسوغ ان نقول له لا تعذر بالجهل لا لان انتشار العلم ده احنا غلب على ظن انه غير منتشر اضف الى ذلك ايضا قول اهل العلم لانها مظنه انتشار العلم المعني به العلم الصحيح لا علم المبتدعه ولا علم اهل الاهواء بل العلم الشرعي الصحيح علم الكتاب والسنه بفهم سلف الامه واضحه يا اخوانا الجزئيه دي طيب بعض الاحوال التي يعذر فيها بالجهل من اسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول اليه كالنجاشي من اسلم في دار الحرب يعني واحد في مثلا في في البرازيل او في استراليا دخل سمع خطبه لواحد داعيه فانبهر وايه واسلم قال له اسلم زي قال له انت الشهادتين وخش خد لك دش وتعالى صلي معانا ماشي الراجل اللي سمع الخطبه ده سابه ورجع على بلده فالراجل ما عادش يعرف الا ايه قال ان هو يغتسل ويتوضى ويصلي بس غير كده ما يعرفش حاجه خالص طب يا اخوانا اتعلم قال لك اطلع مثلا على بلاد الحجاز او اطلع بلاد كذا اروح ازاي ما اقدرش اخرج يبقى هذا أسلم فين ها في دار الحرب كويس يا اخوانا ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول إليه ولكن مسألة العجز هنا تطبق على الأعيان يعني ليست على العموم لا بنشوفه طب انت مثلا كنت يهودي أو نصراني وعندك معلومات عن دينك ان فيه نبي اخر الزمان وانت مامور باتباعه وعلمت ما رحتش ليه قال والله طالما مش فاضي واعمالي ومش اعمالي ففي الحاله ديت بتبقى المساله مساله عينيه هل يا ترى هو متمكن ولا لا كما سياتي كلام شيخ الاسلام الان الحاله الثانيه حديث العهد بالاسلام حديث العهد ايه بالاسلام يعني لسه في قاعد في مقيم في بلاد اسلاميه اه ولكنه كان من عبده الشيطان واخد بالك واراد ان يقول لك خلاص بقى كفايه بقى عربده وتعالى نفوق بقى ونرجع للاسلام فاسلم وشهد شهاده الحق و... وتاب الى الله عز وجل واناب ولكنه بعد ما حدث بيومين ثلاث وقع في محظور واصلا ما اتعلمش خالص يبقى حديث عهد باسلام وهنا ايه حادثه ذات انواط ذكرنا الحديث قبل ذلك مش كده طيب الحاله الثالثه من نشأ ببادية أو مكان بعيد منقطعا عن الناس ولكن هنا لابد أن نلاحظ ما الذي حمله على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا قال ومن سكن البادية جفا ووقت عزلة الناس يا اخوانا وأن يكون عنده غنم يعني يتبعها في في في اعالي الجبال الوقت لسه ما وصلش عشان تكونوا فاهمين يعني يعني وقت العزله وملوش دعوه بحد ويروح بقى يشوف له نعجه ويطلع في الجبل في هناك في مطروح ولا في كده الكلام ده لم يحدث الى الان صح احنا في زمن فتنه وامور مزريه للغايه ولكن كون ان هو يصل الى مرحله العزله لا ولكن هذا نشأ بباديه او مكان بعيد منقطع عن الناس ما الذي حمله على ذلك هو ولد في هذه الباديه واخد بالك وعنده غنم لا يستطيع ان يتركها وجهل شيئا من امور الشرع يعذر بجهله الحاله الرابعه ها من سكن الب... من دخل على السلطان افتتن ومن اتبع الصيد غفل ومن سكن الباديه جفا وسياتي في اللقاء القادم في شرح حديث ما ذئبان جائعا ماشي يا مشايخ في المسائل الخفية التي يخفى علمها على كثير من المسلمين يعذر بالجهل زي اللي اتكلمنا النهاردة إثبات الحد لله عز وجل دي مسألة مش سهلة فممكن تخفى على كثير من الناس ودي طبعا أيضا في كثير من مسائل الشريعة تخفى على كثير من الناس يبقى مسألة خفية تحتاج إلى طول بحث وعمق والراجل طبعا ما, ما استطاع أن يصل يبقى يعذر بالجهل الحالة الخامسة نظرة العلم في مكان ما نظرة العلم في مكان ما نظرة العلم في مكان ما دي بقى طبقا للواقع واخد بالك يعني عندنا مثلا بلد زي بلدنا فيها 14 مسجد تقريبا لا يقام فيها درس إلا الدرس بتاع يوم الجمعة واخد بالك بلد طويلة عن خطبة الجمعة وطبعا وعظ وطول الأسبوع ما فيش ولا درس أنا درس الجمعة اللي بقوم أنا يوم الجمعة وبقية المساجد تشكو إلى الله عز وجل وكذلك تجد مثلا في البلد الفلانية أقصى بلد من البلاد في المنطقة اللي حوالينا أن يكون فيها مسجد لإخواننا أهل السنة يقومون على إلقاء الدروس أما بقية المساجد ما فيش فإلى الله عز وجل المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل دي يا إخواننا حالات يعذر فيها بالجهل وخد بالك هذه الحالات لا دخل لنا فيها بمعنى إيه إن وقعت ووجدنا الذي يجهل لزاما علينا أن نعذره يعني مش مش على كيفك تقول لا وانا مالي ما نظره العلم انا داخل لا ده ده واقع فرض عليك يبقى الحاله الاولى من اسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول حديث العهد بالاسلام من نشا بباديه او مكان بعيد منقطعا عن الناس في المسائل الخفيه التي يخفى علمها على كثير من المسلمين نظره العلم في مكان ما بعد ذلك كلام شيخ الإسلام في, المت... في المتمكن في طلب العلم ركز بقى في الكلام اللي جاي ده المتمكن في طلب العلم احنا قلنا ايه خلاصة الكلام في العذر بالجهل أن الجهل عذرا إن لم يكن من سعي المكلف ومن كسبه مش ده اللي احنا اتفقنا عليه يعني هو جاهل بس غصب عنه جاهل سعى في الطلب ولكنه لم يتعلم سعى في الطلب ولم يتمكن من الطلب لأمر خارج عن إرادته يبقى لابد عاوزين نشوف بقى مسألة المتمكن في طلب العلم فرعون
الصفحة مش عارف الترتيب عن الحاجات مش مظبوط ولا حاجة. الصفحة اللي كانت قبل الصفحة الحمراء دي صفحة 11 دي صفحة 10 والترتيب مش مظبوط
اه
هي دي شوية أنا مرقمها أصلا الصفحة اللي قبلها بتتكلم عن صلة المكان من العشرة أمم. آه. ما أنا- ما أنا سبتها انا اصلا مشكله عليا الامر سبتها الاخوه مش مرتبين الترتيب مظبوط حتى مع الاخوه برضه طب الله يبارك لكم يا مشايخ آه، معلش احنا هنعمل ايه محدش بيختار قرايبه ال- المذكره فيها خلل المذكره فيها خلل وهي ديت بتاعتك مش كده لحظه واحده بس يبقى الت- الت- الت- التدبيس اصلا التدبيس هو اللي غلط التدبيس خطأ يا اخوانا عندكم ماشي التدبيس خطأ مظبوط كده لا التدبيس اه التدبيس خطأ اقطعوا بقى صفحة 11 و...
عند الإخوة واخر وش وظهر ما ينفعش يبقى عند عند, عند الاخوه كمان وش لا عندكم انتوا- مع الشيخ التدبيس غلط عندكم انتوا التسوير غلط
ماشي يا ابراهيم انت وسمير حاضر هعرفكم حاضر حاضر حاضر حاضر ماشي خلاص طب طالع ولا تحت ولا- ولا فوق تلبس ولا والله المستعان معلش معلش خلاص ماشي يبقى انا هبدا انا فين بقى دلوقتي ضابط كامل الحجه الرسالي نمره 10 وهتيجي بعدها القصه دي اللي في الصفحه عادي الترتيب ده مظبوط هتيجي بقى القصه دي لو حضرتك انت خلصت دول هتخش على كلام شيخ الاسلام على طول. يعني حضرتك انت ضابط كامل الحجه الرسالي
ماشي عشان نتكلم على طيب آه، نرجع انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم ده طبعا خطا غير مقصود ورحمه الله واسعه اخواتنا النساء ينتبهن لهذا الامر آه، ضابط قيام الحده الرساليه على المخاطب بها والمكلف والمكلف المخاطب بالحده فان عذره ينقطع مش كده برضه ملقتوها ولا لا طيب تاني صفحة تسعة لا صفحة تسعة تاني صفة إقامة الحجة هي أن تبلغ المكلف على وجه يمكنه بها فهمها ولها شرطان أن تصل الحجة إلى المخاطب بلغته وإن احتاج إلى ترجمة قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أن تكون الحجة مفصلة مبينة وهذا هو المراد بالبلاغ قال ابن حزم وصفة قيام الحجة هي أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها إلا أنا اتكلمت عن إيه؟ عن الشبهات بعدها إيه بقى؟ ضابط قيام الحجة الرسالية على المخاطب بها والمكلف ها؟ ضابط قيام الحجة الرسالية على المخاطب بها والمكلف لقيتوها عندكم النساء فوق عشان ما يتلخبطوش ضابط العنوان اهو ضابط قيام الحجة الرسالية على المخاطب بها والمكلف كل وصلته ماشي صفحة عشر والمكلف المخاطب بالحجة فإن عذره انتبهوا ينقطع وتعتبر الحجة قائمة عليه بمجرد تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه ركزوا بقى تاني والمكلف المخاطب بالحجة عذره ينقطع وتعتبر الحجة قائمة عليه بمجرد إيه؟ تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه فاكرين عدم بلوغ الحجة الحكمي والحقيقي فاكرينها ولا نسيتوها فاكرينها طيب هنا احنا بنقول ايه الراجل المكلف والمخاطب ده عذره ينقطع اي لا يعذر بالجهل بمجرد تمكنه من طلب الإيه؟ الحجة يعني تمكن من طلب العلم ولكنه ما طلب آه طيب يعني ايه معنى تمكن ولم يطلب وهل من فترة زمنية نعطيها إياه بحيث هو يتسنى له في طلب العلم طب هو وهو بيطلب العلم وهو بيطلب العلم ما هو العلم كتير عمال يطلب يطلب يطلب اثناء الطلب وقع في محظور شرعي يجهله انتوا معايا يعني هو بدا يتعلم قال لك يا عم خلاص انا بلغت الحلم وعلموني بقى فعمالين نعلم فيه قلنا بدأ- بدانا في العقيده وعمالين نبدا له في العقيده الواد عمال يشرب خمره واحنا ما نعرفش واخد بالك او عمال يصاحب النسوان واحنا ما نعرفش هو ما يعرفش ان هو غلط لان احنا لسه بنعلمه يبقى في الحاله ديت هو يا اخوانا ايه تمكن من طلب العلم ويطلبه ولكن اثناء الطلب وقع في محظور شرعي معذور فيه بجهل لانه يستحيل عقلا ان يطلب المكلف العلم كله في وقت واحد ممكن ولا لا ممكن ولا مش ممكن يستحيل عشان كده الدورات يقول لك الفقه في ثلاث ايام العقيده في يومين اثنين الكلام ده ما ينفعش ابدا ده هيبقى فيه شيء من عدم اتقان العلم ومش كده وبس ده بيعطي للطالب كثيرا من العجب وممكن يتعدل ويخطئ في فهم مسألة من العزيز أن تصوبها له طلب العلم يا أخوانا له أصول وبيحتاج إلى وقت طب والعمل أنا عاوز أحر- أحصل أنا خايف لموت أنا ما تموت مع السلامة حسبك أنك على الطريق المستقيم صح ولا لا يعني هب دلوقتي احنا ما أحطنا بالعلوم شيء إن- نهار ما نقول احنا احنا خدنا ممكن مثلا ايه لا ما ما, ما لاقيش نسبه توفي كله هيجي بالسالب فهب ان الله عز وجل اتتنا منيتنا ونحن على هذه الحال والله يا رب اعذارا إلى- اليك نسعى في الطلب وكنا عندنا نيه ان شاء الله صادقه أن نطلب العلم، ولكن المنيه اتتنا خلاص انتهى الامر على ذلك يبقى مسألة التمكن من طلب العلم يتمكن ديت ايه حتى نحكمها هو بدأ يطلب العلم وأثناء الطلب عمل ايه وقع في محظور وهو يجهله يعذر واضحة يا اخوانا ديت واضحة ولا مش واضحة مشو والمكلف المخاطب بالحجة فإن عذره ينقطع وتعتبر الحجة قائمة عليه بمجرد تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه كلمة بقى تمكنه من طلبها دي عاوزة شرح وتفصيل عشان نحط لها ضابط ما هو ضابط التمكن طب الأدلة على ذلك جميع الأدلة التي تدل على وجوب العلم قبل القول والعمل جميع الأدلة التي تدل على وجوب العلم قبل القول والعمل طبعا بواب الإمام البخاري باب ال- العلم قبل القول والعمل يبقى لازم أتعلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم إلى غير ذلك من الإيه؟ من النصوص طيب بعد ذلك صفة المتمكن من طلب العلم ركزوا يا أخوانا في الكلام اللي جاي صفة المتمكن من طلب العلم والمتمكن له شرطان من جهة المكلف سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل, أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه وفهم الخطاب يشترط له سلامة العقل والسمع واخد بالك سلامة الايه العقل والسمع يبقى سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه م- إيه معنى الخطاب هنا اللي هو النص الشرعي اللي هو العلم الشرعي يصل إليه ويفهمه طيب آلات الفهم السماع والعقل ها السمع والعقل البصر لا واخدين بالكم واخدين بالكم يا اخوانا البصر لا مش شرط لأن ممكن يكون عنده بصر ولا يستطيع القراءة والكتاب يبقى السمع هو الأصل طيب لو أن السمع عنده ولم يجد من يسمعه ها ليس متمكن من طلب العلم واضحة يا إخواننا ديت طيب والوصول للخطاب يشترط له القدرة على الوصول إليه بالسفر وغيره فإذا فقد السمع أو العقل أو عجز عن الوصول للخطاب فهو غير متمكن من العلم أعيد تاني أعيد تاني صفة المتمكن من طلب العلم له شرطان من جهة المكلف اللي هو الشخص اللي هي- عاوزينه يتعلم سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه يصل إلى الخطاب أي إلى من يتكلم اللي هم العلماء واخد بالك ما قدرش يوصل ليه المسافة بعيدة ومعهوش فلوس يركب مواصلات مثلا يعني طيب ما قدرش يوصل ليه بيته لازق في الجامع ولكنه بيكسر هذا عذر آه ليس بعذر إلا بقى إيه لو هو جنب الجامع والدرس بيقام والناس اتصلوا به من كل حدب وسط اوعى تروح دول مداخله هيخربوا بيتك هيخليك تكفر الدنيا بحالها ما هو ده الشائع دلوقتي والمنشورات بتوزع عن المداخل احنا بنقول اهوت وليعلم الجميع من وجد في نفسه اهليه للكلام او نوعا من انواع الذكوره فلياتي لنقاشنا فاكتر من كده حاجه اللي يلاقي نفسه عنده اهليه للكلام ويصف القوم المتمسكون بالكتاب والسنه بفهم السلف بانهم مداخله وفيه نفس ينبض ولسان ينطق وعقيره ترفع ويرى انه انه ذكرا فلياتين واخدين بالكم يا اخوانا لان فعلا الامور وصلت الى حد لا يحتمل طيب يقول شرط التمكن أن يكون ط- لا والوصول إلى الخطاب وفهم الخطاب يشترط سلامة العقل والسمع طب والوصول للخطاب يشترط له القدرة على الوصول إليه بالسفر وغيره فإذا فقد السمع أو العقل أو عجز عن الوصول للخطاب فهو غير متمكن في إيه؟ من العلم أسأل سؤال بسرعة كده يبقى بناء على موضوع صفة المتمكن الكلام ده قاعدة عامة ولا كل شخص بعينه ها أحسنتم ركز هات شوية كل شخص بعينه يبقى شوف الشخص ده سمعك سليم ايه والحمد لله وعقلك زي الفل ماليش نظير معاك فلوس وتلف معايا يبقى انت متمكن يبقى ما اقدرش اعمم ايه انا بقول اهو انا دي قواعد عامه ولكن عند الاسقاط كل شخص بتختلف واضحه يا اخوانا طيب من جهه العلم الشرعي بقى من جهه العلم الشرعي شرط التمكن ان يكون هذا العلم متيسرا موجودا يمكن للمكلف الوصول اليه وإذا لم يتحقق له التمكن فهذا ممن لم تصله الحجة الرسالية في الدنيا وهو من الذين يمتحنون يوم القيامة يبقى شرط التمكن أن يكون العلم إيه؟ متيسر واخد بالك متيسر لذلك إحنا إيه؟ بنعيب كل العيب ونعتب كل العتب على من ينشئ معهدا دعويا ويشترط فيه شروطا غير شرعية طب ما هي الشروط الشرعية لا يتقدم إلينا إلا المسلمون بس وخلاص بقى أقول له حافظ ربع القرآن مش حافظ يحفظ ما بيقدرش طب يدفع خمسين جنيه مش لاقيهم ده الولية واخدها الفلوس أول بأول واخد بالك انت ازاي طيب آه، م- لا ما ينفعش ابدا واخد بالك لان اصلا غرضي غرضي في معهد اعداد الدعاء او الدوره انشر العلم اما مساله الشهاده والتزكيه مش سكتنا دور بقى على حد تاني بيدي ورق ويختمه روح عنده واخد بالك اما دي مش طريقتنا مطلقا ابدا لان انا عاوز انشر العلم لان احنا بننشر العلم ونتعلم ونعلم على قدر الاستطاعه نبتغي مرضات الله ويوم القيامه مش هتقدم التزكيه من ضمن سجل الحسنات ده هي اصلا هت ايه هتضيع منك لانها احتمال تكون مزوره واخد بالك فما تشغلش بالك بالقضيه دي مطلقا ابدا انتوا معايا يا اخوانا الله يبارك فيكم انتبهوا لان بيعز عليا قوي ان يعلن دوره لقراءه كتاب كذا كذا واعطاء اجازات بعد القراءه الكل يجري واخد بالك وشفت يا شيخ تزكيه اقول له يا ابني التزكيه ديت بالظبط دكتور كشف عليك قال 100% خرجت طبيت ساكت جات لك سكتة قلبية وسكتة دماغية هي نفس الت... أنا بعتبرها كده بالظبط واخد بالك تزكية شهادة وقتية فقط اه انت جلست والشيخ أسمعك سنن أبي داود م- ب- ماشي وبعدين أثرت فيك أبدا ده مجرد سماع أنت ما كنت تسمعها من أي حد معايا يا إخوانا الله يبارك لكم خدوا بالكم وانتبهوا كويس لا يكن كل همك مسألة ال- الإجازات والكلام ده وهذا ليس تقليلا من شأنها ولكن لابد أن نتربى على معالي الأمور يقول من جهة العلم الشرعي شرط- شرط- شرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرا موجودا يمكن, يمكن للمكلف الوصول إليه وإذا لم يتحقق له التمكن فهذا ممن لم تصله الحجة الرسالية في الدنيا وهو من, من الذين يمتحنون يوم القيامة يبقى العلم مش موجود وخد بالك ده فيه جزئية تانية من الممكن أن يكون العلم الشرعي موجود ولكنه علم ملبس ومضلل واخد بالك؟ اه العلم موجود والدروس م م م م منشوره ومعهد العالي لاعداد الدعاء بالسيد الاحمد البدوي. واخد بالك؟ المعهد العالي لاعداد الدعاء بدار فلان الصوفيه. قال لا علم بس ضلال كله. يبقى في هذه الحالة العلم هذا إيه غير إيه غير موجود في هذه الحالة المكلف ماله معذور بس يمتحن إيه يوم القيامة مع أنه آلات الإدراك موجودة والتمكن للوصول الخطاب إيه موجود واخد بالك ففي هذه الحالة إيه يعذر فضل قد إيه دقيقتين اتنين بعد ذلك أحوال المتمكن من طلب العلم آه متمكن من طلب العلم يعني إيه؟ هو الذي تحقق له التمكن من طلب العلم لسلامة سمعه وعقله وقدرته على الوصول للعلم والعلم موجود ركزوا أوي في الكلام ده صفة المتمكن في طلب العلم واخد بالك يعني ايه عقله سليم وسمعه سليم وعنده عربية وفلوس والعلماء كثر أي أهل السنة كثرهم الله عز وجل الراجل ده بقى أحواله إيه نقف عندها ونكملها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم وجزاكم الله خيرا دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم